بسم الله الرحمن الرحيم
عبد الله تحب تحشم مع مين فكرت مره كده تقعد مع نفسك وتسال نفسك انا نفسي اكون مع مين يوم القيامه نفسي اكون مع مين في الجنه هل فكرت ان انت تحب تكون مع النبي والصحابه في الجنه ولا تحب تحشم مع مين فانت مع من احببت غردوا يا أهل الإيمان غردوا واصلحوا بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان واعلم يا عبد الله أن توالي من أحبه الله عز وجل أن تعادي من أبغضه الله وأن تعادي من أبغضه الله سيدنا نوح لما ابنه مات كافرا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه إيه ليس من أهلك إزاي إنه عمل غير صالح وسعد سيدنا سعد بن أبي وقاص أمه كانت كافرة فقالت له أمه إن لم تكفر بمحمد والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت جوعا فتعيرك العرب أنك قاتل أمة فقال يا أماه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد فكلي أو دعي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واعلم أن صاحب ساحر اللي أنت هتصاحبه ده يا إما يجرك للجنة يا إما يجرك للنار هات أي شاب قول له بالله عليك وقعت في الزنا ليه طب شربت الخمرة ليه طب شربت المخدرات أو السجاير طب دخلت السجن ليه شوف أنت هتصاحب مين أنت وأنت ماشي في الشارع لو ماشي مع واحد خمرجي هيقولوا أنت كمان خمرجي لو ماشي مع واحد مصلي هيقولوا ما شاء الله ماشي بيصلي أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب قال رسول الله إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافع الكير هو مين اللي ضيع عم النبي هو أبو طالب مين اللي ضيع يا جماعة أصدقاء السوء صح ولا لا؟
يا عبد الله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه اوعى تنسى المرء مع من أحب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عايزك تحدد هدفك من الليلة وتنطلق إلى هذا الهدف كالسهم المسلم النهاردة لازم يحدد هدف حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية يبقى هي دي السلعة الغالية اللي احنا إيه عايزين نوصل ليها قبل ما نوصل ليها عايزين نوصل لرضوان الله قبل أي حاجة لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها فأنت من عجل الدنيا ستنتقله أصبحت ترجو غدا يأتي وبعد غد ورب ذي أمل قد خانه الأمل هذا شبابك قد ولت بشاشته ما بعد شيبك لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يسر شركة العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان المرء مع من أحب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع محاضرة بعنوان المرء مع من أحب المرء مع من أحب في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة والذي نفسي بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمة الإسلام ستفترق على 73 فرقة كل الفرق ديت في النار ولم يستثن منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا فرقة واحدة في رواية أخرى قيل من هم يا رسول الله قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي وضع تحت كلمة اليوم ألف خط يعني النهاردة لما يجي واحد يبتكر طريقة جديدة أو هديا جديدا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك هو ده هدي النبي لا النبي عليه السلام أغلق كل الأبواب قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم يعني في عهد النبي عليه السلام أنا وأصحابي وليه ما قالش أنا وكفاية ما ليه ما, ما, ما ده كفاية مش النبي عليه السلام ربنا قال عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صح الله يبقى يكفي ان هو يقول ال- الذين هم على مثل ما انا عليه اليوم وخلاص ومش لازم اصحابي بقى لكن لا النبي عليه السلام في حديث اخر يوضح الحديث ده حينما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس ليه وقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي مع ان تكفي سنة النبي هو سنة الخلفاء الراشدين من بعدي يعني هي سنتين ولا سنة واحدة يا جماعة هي سنة واحدة لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي دي عاملة زي ايه عاملة زي المدرس اللي بيدرس في الفصل كتاب من كتب آه، الوزارة الكتاب ده ليس من تأليف الأستاذ لكنه يشرح المنهج اللي فين اللي في الكتاب والكتاب من تأليف واحد تاني خالص فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشرحون المنهج المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هنقول ايه نفهم نفهم شرع الله عز وجل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح بفهم ايه سلفنا الصالح هم الذين وضحوا المقصود ان هم الذين عا- عا- عاصروا وعايشوا الوحي وفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من كل لفظ من كل كلمة من كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح كده؟ يبقى واجب علينا أو كان لزاما علينا ألا نلتفت إلى غير النبي وأصحابه وواجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه آه، وأن نتشبه بهم في كل أقوالهم وفي كل أفعالهم لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل طلعت عليه الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صح ولا لا؟ في حد أفضل من أصحاب النبي؟ ما فيش حد ولا أي أصحاب ولا نعلم أحدا من أصحاب أي نبي من الأنبياء كانوا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم دولة الذين اصطفاهم الله عز وجل للحبيب المصطفى يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم يقول خير الناس قرني خير الناس قرني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الأولى فين في القرن الأول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم حينما كان واقفا مع أصحابه فمرت جنازة أمام النبي وأصحابه فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت فثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت فقال عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وجبت قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله شهداء الله في الأرض حديث ثالث يعني ما شاء الله يوضح لك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وده حصل ولا لا حصل لما مات النبي عليه السلام ارتدت أكثر قبائل العرب وحدثت فتن عظيمة جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي من السماء وفتن عظيمة جدا حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمانة لأصحابي فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون دي مكانة الصحابة وده شيء بسيط جدا آه، من مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمثل البسيط اللي احنا بنقوله آه، بينا وبين بعض يقول لك من جاور السعيد إيه؟ يسعد ومن جاور التقي بالفعل ده من باب أولى بقى من جاور التقي سعد في الدنيا وسعد في الآخرة كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عايزين نسأل سؤال أولاني أو سؤال مهم جدا في بداية هذا الدرس تحب تحشر مع مين؟ فكرت مرة كده تقعد مع نفسك وتسأل نفسك أنا نفسي أكون مع مين يوم القيامة؟ نفسي أكون مع مين في الجنة؟ هل فكرت ان انت آه، تحب تكون مع النبي والصحابه في الجنه ولا تحب تحشر مع مين؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده قال المرء مع ايه؟ مع من احب ولذلك جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن سيدنا انس بن مالك حديث آه، جميل جدا يعني وكل احاديث النبي طبعا جميله صلى الله عليه وسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه من المهم الى الاهم خد بالك دايما النبي عليه السلام حينما يسال اي واحد من الصحابه اي سؤال كان النبي عليه السلام يصرفه للاهم مش مهم الحته دي ساعه امتى مش مشكله يعني زي الطالب اللي بيجي يسال بيقول لك هو الامتحان امتى نقول له ما تشغلش نفسك بالامتحان انت مذاكر ولا لا يقول لك اه مذاكر خلاص الامتحان النهارده بكره بعد سنه المهم ان انت مذاكر واحد تاني مذاكر ولا لا لا مش مذاكر طب مش تفرق معاك لو الامتحان النهارده بعد سنه مش هتفرق فالمهم ان انت تكون مجهز نفسك فقال له صلى الله عليه وسلم حينما سأله متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال له يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت فأنت إيه مع من أحببت يقول أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام خد بالك شوف اللفظ بقى ال- سيدنا انس شوف دقه اللفظ ما قالش ما فرحنا بشيء الا بفرحنا هذا- بهذا الحديث لا قال ما فرحنا بعد الاسلام يبقى الاسلام اعظم نعمه اعظم نعمه ربنا يمن بها على آه، الناس في هذا الكون ان ربنا يمن عليك ايه بنعمه الاسلام ليه تجد ان سبحان الله تجد مثلا على سبيل المثال في هذا الكون اكثر من 200 مليون انسان بيعبدون البقر من دون الله تخيل شوف فوق ده كله ها ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك ويجعلك مسلما شوف النعمة نعمة نعمة ع- يعني نعمة عظيمة تستحق أن تسجد لله عز وجل شكرا على تلك النعمة شوف أنت لما ترجع بس نكمل الحديث الأول يقول أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا يا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم ونحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم شوف أنت سبحان الله يعني حينما تتأمل الناس اللي هلكوا اللي هلكوا آه، في عهد سيدنا نوح الذين هلكوا في الطوفان شاء المولى عز وجل آه، أن يجعل نسل الأمم من بعد سيدنا نوح من سيدنا نوح نفسه يعني كل من ركب في السفينة مع سيدنا نوح من المؤمنين كلهم كان عقيما إلا سيدنا نوح عليه السلام فجعل الله عز وجل النسل كله من نوح عليه السلام فأنت كنت في ظهر نوح وده من كرم ربنا و- و- ولطف ربنا بيك سبحانه وتعالى ان انت تكون في صلب سيدنا نوح وظللت تنتقل من اصلاب الرجال المؤمنين الى ارحام النساء المؤمنات الى ان ولدت بين ابوين مسلمين موحدين لله جل وعلا وفوق ده كله شوف سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يتولاك بعنايته خلال تلك القرون التي مرت لحد ما تيجي بين ابوين مسلمين وكنت ممكن تطلع مسلم اي كلام مسلم في البطاقة مسلم في السجل المدني واخد بالك تلاقي نفسك لا بتصلي ولا بتصوم ولا تعرف ربنا ولا بتعمل أي خير خالص أهو مسلم وخلاص فاهم ازاي؟ لا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك لكي تسجد بين يديه كنت ممكن تسجد برضه من إيه؟ من منازلهم لا جابك البيت جابك إلى بيت أتى بك إلى هنا اوعى تفتكر إن أنت جاي هنا بمحض فضلك ولا لا لا لا كل ده بمحض فضل الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا بل آه، كل لا تمنون علي آه، كل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان فده فكل ده فضل او محض فضل الله سبحانه وتعالى وفوق ده كله كنت ممكن تبقى مسلم ومصلي وبتصلي في المسجد وتكون من اهل البدع لا شاء الله عز وجل ان تكون من اهل السنه لتصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يبقى اذا ايه المرء مع من احب ولذلك يعني آه، يعني برضه النبي عليه السلام حينما يعني رغب كثير من الصحابه في صحبه النبي عليه السلام في الجنه النبي عليه السلام ما اكتفاش بان هم يتمنوا بس خدت بالك لا دلهم على العمل حديث رواه مسلم سيدنا ربيعه بن مالك ده سيدنا ربيعه بن مالك ده كان ليه منقبه عظيمه جدا كان هو المتخصص ان هو يجهز ميه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات كل صلاه النبي عليه السلام يلاقي ميه الوضوء جاهزه كان مين الجاهزه ربيعه بن مالك النبي عليه السلام حب يكافئه فقال سلني شيئا يا ربيعه خد بالك وكلمه سلني شيئا شيئا دي ايه نكره لكن ايه للتعظيم اي شيء هتساله الان فابواب السماء مفتحه وده مش من كيس النبي عليه الصلاه والسلام لا ان هو الا وحي يوحى خدت بالك يبقى ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف سبحان الله يعني يعني هي هي فعلا موت النبي صلى الله عليه وسلم كان من اعظم المصائب ليه؟ لان كانت الارض موصوله بالسماء بشكل غير عادي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان النبي عليه السلام الصحابي يسالوا الكلمه والنبي عليه السلام يرد عليه بوحي في ساعتها على طول سيدنا جبريل آه، على أهبة الاستعداد في أي لحظة ينزل ويشق السبع طباق ويبلغ النبي سيدنا عكاش بن محصن لما النبي عليه السلام قال سيدخل الأمة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب شوف سيدنا عكاش قال له إيه ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله في ثواني في أقل من ثانية كان سيدنا جبريل نزل من فوق سبع سماوات يا محمد قل له أنت منهم خدت بالك المسألة عاملة إزاي عمير بن حمام في غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال يا رسول الله فقال بخ بخ جنة عرضها السماوات والأرض فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخ بخ قال له لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون إيه من أهلها واخد بالك سيدنا جبريل سيدنا جبريل في ثواني يشق السبع الطباق وينزل في ساعتها يقول لسيدنا النبي عليه السلام قل له أنت منهم شوف ال ال ال ال- ال- ال- مسألة ال- ال- الأرض مع السماء موصولة إزاي بشكل عجيب جدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمر عجيب فوق الخيال خدت بالك فالمهم ولذلك أم أيمن اللي هي مربية النبي عليه السلام لما توفي النبي عليه السلام ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن فماذا قالت وجدوها تبكي فقالوا يا أم أيمن ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعلم والله أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء واضح بقى المسألة عاملة إزاي طيب يبقى سيدنا ربيعة بن مالك بمجرد ما بيقول له يا رسول الله آه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له سلني شيئا ربيعه قال اسالك مرافقتك في الجنه اسالك ايه مرافقتك في الجنه النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يكتفي يقول له بس خلاص طالما انت تمنيت ان انت تكون معايا انا ادعي لك دعوه وتبقى معايا في الجنه لا لم يكتفي بذلك علمه ان لابد ان تاخذ بالاسباب والاخذ بالاسباب لا يقضح في توكل العبد على الله بل إن عدم الأخذ بالأسباب يقضح في توكل العبد على ربه عز وجل لأن العبد إذا أخذ بالأسباب فإنه يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تجلب منفعة ولا تدفع مضرة إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا أنت بالك؟ يبقى تأخذ بالأسباب وقلبك متعلق ب- بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي أو غير ذلك ما فيش حاجة غير كده أنت عايزها قال هو ذاك يا رسول الله قال له إيه النبي ما قالوش بقى خلاص كده كويس قال له لا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة حديث ثاني عند الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن لما جاء الرجل وزي ما بنقول دايما الحديث ده بنسميه حديث المحب لما جاء رجل وقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتل هم إن أنا أخش ولا, ولا لا ده أنا عاتل هم إني نفسي أشوفك وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول يبقى في طاعة ولا مفيش طاعة في طاعة لابد عبادة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله إيه عليم ولذلك يا جماعة سبحان الله يعني تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وده من باب قول القائل حبيب حبيبي حبيبي هو عدو حبيبي عدوي دايما حتة الولاء والبراء الإنسان حينما يريد أن يبذل لهذا الدين أنت لما تعوز تبذل لهذا الدين في حاجتين في حبك لله وفي ولاء وبراء الحب لله حب أو حبك لله سبحانه وتعالى هو ده رأس الأمر رأس الأمر مش فاهم إيه؟ والولاء والبراء هم الجناحان اللي بتطير بهما إلى الحق جل وعلا مسألة مهمة جدا أن توالي من أحبه الله عز وجل وأن تعادي من أبغضه الله مسألة مهمة جدا جدا ومسألة لا يصلح أصلا الإيمان بغيرها يعني لا يصلح يعني حينما مثلا إيه حينما تعلم أن الله عز وجل ذم فرعون وذم إبليس لما تقول أنا بحب ربنا وفي نفس الوقت أنا بحب فرعون ينفع؟ ما ينفعش أنا بحب ربنا وبحب إبليس إنه كان واد مجدع ما رضيش يسجد للملائكة فاهم إزاي؟ أو ما رضيش يسجد عفوا لآدم عليه السلام ها- الكلام ده زي ما قالوا عباد الشياطين عياذا بالله فاهم إزاي؟ فالمسألة آه، لازم يكون في ولاء وبراء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبو داود بسند صحيح من أحب ليه؟ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله يحصل إيه؟ فقد استكمل فقد استكمل الإيمان تمام ولذلك نعطي أمثلة عجيبة جدا شوف قد إيه الصحابة لما اكتمل بقى مسألة ال- حتة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والولاء وال- والبراء كل هذه المسائل اكتملت وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها على طول الإيمانيات عندهم في منتهى القوة وفي منتهى ال- ال- العلو رضي الله عنهم جميعا وارضاهم سيدنا مصعب بن عمير وده مثل عظيم جدا في الولاء والبراء في غزوة بدر يا جماعة سيدنا مصعب بن عمير داخل في صف النبي صلى الله عليه وسلم داخل يقاتل مع النبي عليه السلام أخوه اللي هو أبو عزيز ابن عمير كان بيقاتل مع المشركين ضد النبي عليه الصلاة والسلام أبو عزيز ده اتأثر أسره رجل من الأنصار رضي الله عنهم جميعا فلما أسره مر عليه مصعب بن عمير بعد انتهاء الغزوة فقال للأنصاري الأنصاري شاف سيدنا مصعب بن عمير جاي من بعيد فيعني من باب يعني المجاملة والملاطفة لمصعب بن عمير بدأ يعني كان هو رابط أبو عزيز بن عمير فبدأ يحل الوفاق كده شوية ويخف عليه كده عشان مجاملة لمين؟ لمصعب بن عمير فمصعب بن عمير لمح ال- ال- اللفتة دي وهو جاي فقال اشدد يدك به شد عليه ما يهمكش انت بتعمل كده عشان بتجاملنا لا شد يدك به فإن أمه ذات مال فلعلها تفديه منك فابو عزيز اللي هو اخوه بص له كده وقال اهذه وصاتك بي يعني انت يعني يوم ما حبيت توصي عليا تعمل العمله ديت فقال له فابو عزيز يقول له هذه وصاتك بي يا اخي فقال له مصعب بن عمير هذا اخي من دونك هو ده اخويا انت مش اخويا شوف قد ايه لان اذا افترقت العقيده لا يجتمع النسب انتهت المشكله شوف سيدنا نوح لما ابنه مات كافرا قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ايه ليس من اهلك ازاي ده انا اللي مخلفه وانا اللي مربيه وانا اللي دعوته الى الله لكن ما استجابش اه لما انفصلت العقيده انت نبي كريم ورجل من اولي العزم الخمسه رسول من اولي العزم الخمسه وابنك مات كافرا خلاص انفصلت ليس من اهلك انه عمل غير صالح وفي قراءه انه عمل غير صالح تنظر لم- ل- لمثل ثاني في الولاء والبراء سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه مسلم لما اسلم سعد بن ابي وقاص امه كانت كافره فقالت له كان سيدنا سعد بن ابي وقاص حقيقه كان يضرب به المثل بين العرب في بره بامه كان برا بامه جدا فكان يضرب به المثل في إيه؟ في البر فقالت له امه يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين قال اجل اي نعم قالت له خلاص فانا امك وانا امرك ان ايه ان تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم شوف الذكاء طب ما هو لو كفر بالنبي مش هيكون بر بيك مش انت بتقول له دينك بيامرك بكده طب ما هو لو ساب الدين مش هيبرك فاهم ازاي فقالت له يا سعد ان لم تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والله لامتنعن عن الطعام والشراب حتى اموت جوعا فتعيرك العرب انك قاتل امك الناس يقولوا انت اللي قتلت امك فقال يا اماه اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله هي دي المساله ان انت تؤثر الله عز وجل في كل مقام لا تفضل احدا على الله عز وجل وضحت المساله فقال اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله ووالله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي عايزة تاكلي كلي مش عايزة تاكلي ما تاكليش فامتنعت فعلا عن الطعام والشراب ثلاثة أيام حتى جهدت وأغشي عليه أغمى عليها فقام لها ابن اسمه عمارة فقام فأطعمها فسقاها فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص يا رب مش عارف يعمل فيه كذا وكذا وكذا فنزل قول الله عز وجل شوف التفاعل بين الأرض والسماء شوف قد ايه فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه ولكن إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة دي أهم حاجة إن أنت إيه تكون برا بإيه بوالدك لأن المسألة مسألة دعوة يا جماعة مسألة دعوة مسألة ال- إن أنت يعني حتى لو كانت الأم كافرة مش هقول عاصية فأنت واجب عليك أن تكون برا بها في أمر الدنيا لان عندنا اصل تاني انه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ويمكن ذكرت لكم قبل كده ان في شاب احنا في امريكا شاب يهودي اسلم شاب اليهودي ده لما اسلم فجاء المركز الاسلامي ومش عارف ايه فشاب ما شاء الله فاضل جدا يعني فبيسالوه آه، انت يعني لما اسلمت يعني الام والاب ديانتهم إيه؟ قال يهود ويهود متعصبين جدا طب ما زعلوش قال بالعكس الفرحانين جدا ان انا اسلمت ليه كده قال لان انا كنت يعني آه، مش كويس مع امي وما كنتش بسمع كلامها وكنت بعمل فيها كذا وكذا وكذا واضربها وكذا لما اسلمت بقيت اقبل ايديها واقبل راسها واسمع كلامها واجيب لها اللي هي عايزاه ورحيم بيها جدا فقالت له انت ايه اللي حصل؟ قال لها انا اسلمت قالت له هو الاسلام اللي غيرك كده؟ قال لها قالت له خليك بقى في الدين حلو قوي جميل خد بالك آه، حلو الصنف ده فاهم ازاي؟ فاسلم فكان عنوان ده رمز يا جماعه رمز شاب يلتزم ويلاقي مثلا الام والاب اللي بيتفرجوا على التلفزيون ولا بيعملوا كذا ولا قاعدين على اي معصيه من المعاصي يفضل بقى يفسقهم ويبدعهم ويكفرهم وداخل مكشر وخارج مكشر مش هو ده الدين يا جماعه عايزين نفهم الدين صح انت لازم تكون يعني ايه في رحمه في الدعوه ده ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب يعني ارحم الخلق جميعا النبي صلى الله عليه وسلم فده يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وده مين؟ ده أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه ربنا وصفه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه يعني النبي عليه بلغت رحمته مش بالمسلمين بس بالمسلمين والكافرين بل وبالحجر والدواب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم خدت بالك ورغم ذلك ربنا بيقول له ايه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاهم ازاي؟ فاذا ال- ال- المساله يعني تحتاج الى حكمه، ادعو الى سبيل ربك ايه؟ بالحكمه، وبعدين والحكمه لا توصف بالحسن، ليه؟ لان الحكمه في حد ذاتها هي حسنه. يعني حد يقدر يقول مثلا النهارده ايه؟ ده الصلاه حلوه والله، ما هي حلوه مش محتاجه ان انا اوصفها صح لا ده الصيام حلو ده طاعه ربنا حلوه ده الاسلام حلو لا مش محتاج وصف من غير ما انت تقول هو الاسلام حلو فاهم ازاي يبقى ادعو الى سبيل ربك ايه بالحكمه وبعدين خش بعد خش بعد المرتبه الثانيه والموعظه الحسنه لان ممكن تكون موعظه بس مش حسنه ممكن واحد تكون الموعظه بتاعته تطفش بلد يخش على الناس عايز يذكرهم بالله وانتوا بتعملوا ايه انتوا ما بتصلوش هتخشوا جهنم وهتعملوا مش عارف ايه وهي موعظه فاهم ازاي وتختلف موعظه عن موعظه فالموعظه ربنا قال فيها ايه والموعظه الحسن لما تيجي توعظ لان انت لما هتوعظ هتعمل ايه هتستعمل كتاب سنه قصص بعض الاراء لاهل العلم فلما تحسن الدباجه العامه للمحاضره تقدر توصل العلم صح ممكن لا تحسن هذه الدباجه وتكون انسان غليظ جدا وط... يعني في دعوتك شديد على الناس في الوقت ده انت تنفر ولا تجمع القلوب فربنا ليه والموعظه الحسنه طب في الجدال بقى انا بجادلك وانت بتجادلني وانا بناظرك وانت بتناظرني انا عايز انتصر عليك وانت عايز تنتصر عليا جه في الحته دي بقى قال لك ايه وجادلهم بايه بالتي هي حسنى لا بالتي هي ايه احسن خدت بالك ولذلك الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه كان يقول والله ما نظرت احدا الا وتمنيت ان يظهر الله الحق على يديه شوف ال- ال- الناس المخلصين رحمه الله رحمه واسعه ندي مثال تاني فعبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول تعرفين راس المنافقين اللي هو عبد الله بن ابي بن سلول كان حصل منه مواقف عديده جدا آه، ضد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبطن الكفر ويظهر الاسلام ووقف مواقف في عداء شديد جدا ضد النبي عليه الصلاه والسلام يشاء المولى عز وجل ان ابنه يبقى من خيار الصحابه اللي هو عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول ففي يوم من الايام حصل كده في احدى الغزوات امر معين كده لا نريد ان نطيل فيه المهم فقال عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين قال والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل يقصد بمين الاعز يقصد نفسه ويقصد بمين الاذل حبيبه صلى الله عليه وسلم تخيل مين اللي وصلوا الكلام ده ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول عمل ايه يا جماعه شوف الولاء والبراء بقى شوف الحب شوف لما يكون رضا الله عز وجل ورضا رسول الله اعلى من اي شيء وقف على باب المدينه جه ابوه داخل قال الى اين انت ذاهب قال الى البيت قال لا تدخل المدينه ابدا حتى تعلم من الاعز ومن الاذل فانت والله الاذل ورسول الله الاعز الرجل قاعد يصرخ يا للانصار آه، ابني يصنع بي مثل هذا معقوله انا ابني يعمل فيا كده فضل يصرخ يصرخ لحد ما ايه وصل الامر ايه ان الصحابه راح قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام ده عبد الله بن عبد الله منع آه، اباه من دخول المدينه آه، نعمل ايه فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم ان حد يروح يقول له لا سيبه يدخل كده فلما اذن النبي بدخول عبد الله بن ابي بن سلول فقال له ابنه عبد الله الان بعد ان اذن النبي بدخولك فالان ادخل لتعلم من الاعز ومن الاذل فانت الاذل ورسول الله الاعز وصلوا خبر بعد كده ان عبد الله بن ابي بن سلول دبر مؤامره ضد النبي عليه الصلاه والسلام فظن ان النبي عايز ايه عايز يقتله فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد سمعت انك تريد قتل ابي عبد الله بن ابي تمام فان كنت تريد ذلك فان الانصار يعلمون جميعا انه ما من ابن كان بارا بابيه مثلي انا ابر واحد بابوي بس بعد ال- ثباته على هذا النفاق فخلاص في مفاصله مفصلة يعني إيه لا, لا أقدر أحبه ولا خلاص انتهت المشكلة فإن كنت تريد قتل أبي فأذن لي أنا آتيك برقبته حتى لا يسلط عليه رجل من أصحابك يا رسول الله فيقتله فيجل فيغلي الدم في عروقي فأذهب فأقتل صحابيا فأكون بذلك قد قتلت مسلما بكافر خدت بالك فقال له صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة وينبوع الحنان بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معه في رواية تانية إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه قال لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم خد بالك ال- ال- الجملة ديت كده إيه الجملة دي محتاجة درس لوحدها ليه إيه هو لو النبي قتل عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو راس المنافقين او لو سلط واحد يقتله الاصل في الجمله اللي تطلع في الوقت ده ايه حتى لا يتحدث الناس ان محمدا قتل صاحبه صح لا لان عبد الله بن ابي بن سلول كان يظهر انه صحابيا من اصحاب النبي كان يبطن الكفر من جواه تمام هو ليه النبي قال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه قال لك لان الاشاعات اللي بتطلع بين الناس كل لما بتطلع عن واحد تكبر تكبر تكبر لحد ما توصل لايه لعدد لا يعلمه الا الله يعني مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل عبد الله بن ابي بن سلول خد بالك الخبر فين في المدينه لو طلع من المدينه للمدينه اللي جنبها على طول انت ما درتش ده النبي عليه السلام لسه قاتل امبارح 500 واحد يا اه والله المدينه اللي بعدها اسكت ما عرفتش ده لسه قاتل اول امبارح 5000 عقبال ما يوصل الخبر لبلاد اليمن يبقى النبي قتل نص الكره الارضيه خدت بالك الاشاعات بتكبر صح ولا لا والكلام بيزيد وكل واحد بياخد الكلمه يحط عليها ايه ألف كلمه فقال النبي حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه اصحابه شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم درس ثاني جميل جدا في الولاء والبراء ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه في يوم بدر كان في واحد بيتعرض له وهو بيحاول يعني يبعد عنه شويه لما لقى اكثر من التعرض له قام وقتله اللي هو مين ابوه ابو ابو عبيده بن الجراح تخيل قتل ابوه منين طاعه لله سبحانه رجل كافر ورغم ذلك قتله من اجل الله ونزل فيه قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم شوف الجزاء بقى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون مثل ثاني جميل سيدنا سعد بن معاذ سعد بن معاذ يا جماعة احنا اتكلمنا عنه كتير قوي بس في كل مرة بناخد جزئية معينة في حياته سعد بن معاذ انتوا عارفين ان هو في الجاهلية كان صديقا وحبيبا ونديما ليهود بني قريظة كان كل قعداته الحلوة وسهراته كلها مع مين؟ مع يهود بني قريظة أول ما أعلن الإسلام والتوحيد لله عز وجل خلاص بقى مفاصلة بين الشرك وبين التوحيد لا يعرفهم ولا يعرفوه خلاص لما جم اليهود بني قريظه خانوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق فاكرين الموضوع ده لما ارادوا ان هم يفتحوا الباب من ورا لمين لقريش وغطفان عشان يخلوا 10000 مشرك يدخلوا من ورا ويقتلوا الصبيه والنساء والشيوخ ثم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عرف النبي بالموضوع ده وقدر الله عز وجل ان تكون النصره لجند الله عز وجل ورحل هؤلاء جميعا 10000 رحلوا بفضل الله عز وجل بدعاء النبي ده اولا ده كان من ضمن الاسباب العظيمه جدا للنصره في غزوه الاحزاب او الخندق دعاء النبي عليه السلام والحديث في البخاري النبي عليه السلام قال اللهم مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم دي حاجه حاجه ثانيه ان الله عز وجل وما يعلم جنود ربك الا هو سخر عليهم الريح بقى كفأت القدور وقلعت القيام قالوا بس ما لناش بقى ايه وعاد هنا ثالث حاجه موضوع الخندق الذي امره به او الذي اشار عليه به سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه فالمهم سعد بن معاذ حبيبك صلى الله عليه وسلم جه بقى بعد الموضوع دوت قال بس ناخد بقى ايه نصفي حساباتنا مع مين مع يهود بني قريظه يحكم مين فيهم يحكم مين في يهود بني قريظه طب ما الصحابه كتير جدا نحكم فيهم اي حد ابو بكر عمر عثمان علي اي حد لا سعد بن معاذ اشمعنى عشان سعد بن معاذ كان حبيبهم في الجاهليه فكان النبي عليه الصلاه والسلام عايز يقول لليهود ايه مش ده كان حبيبكم وصديقكم وهو اللي كان بيقعد يشرب معاكم ويقعد معاكم اه هو ده اللي هيحكم فيكم عشان تعرفوا ان بعد الاسلام مفاصله بين الحق والباطل ما ينفعش ابدا تجتمعوا انتوا وهو بعد الاسلام فذهب سعد بن معاذ وقال احكم فيهم يا رسول الله قال احكم فيما يا سعد فقال سعد بن معاذ فاني احكم فيهم يا رسول الله ان تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذرا ذرا ذراريهم وأن تسبى ذراريهم ونسائهم يعني أولادهم ونسائهم وأن تقسم أموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة والله لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات شوف الوحي برضه الكلام ده مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام جبريل في اللحظة دي يا جماعة أي كلمة بيقولها النبي أعرف إن جبريل جاله في الوقت ده فجبريل بيقول له ده سعد حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات هو نفس الحكم بالظبط سبحان الله لقد حكمت فيهم ايه بحكم الله من فوق سبع سماوات شوف البراءه بقى طيب مثل ثاني جميل جدا برضه من هذه اخواتنا ام حبيبه ام حبيبه اللي هي رمله بنت ابي سفيان اللي هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم آه اللي تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام وهي في الحبشه فاكرين القصه بتاعتها طيب فالمهم بعد صلح الحديبيه او هدنه الحديبيه جاء ابو سفيان وحب ان هو يكلم النبي عليه الصلاه والسلام جه المدينه يعني وحب يكلم النبي في ان هو يزيد الايه الهدنه او يزيد المده بتاعت الايه الهدنه فابى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابو سفيان على ابنته اللي ام حبيبه كان بقاله قد ايه كام سنه مش فاكر يا جماعه 14 سنه تخيل المنظر كان بقاله 14 سنه ما شافش بنته متخيل كده واحد هو كان لسه على الشرك ساعتها كان لسه ما اسلمش لان ابو سفيان اسلم في عام الفتح تخيل واحد ما شافش بنته بقاله 14 سنه كيف يكون اللقاء بينهما يعني تخيل كده شفتش بنتك بقالك 14 سنه اول ما تشوفك طبعا ترمي نفسها في حضنك سعيده جدا بيك يعني في منتهى الفرح والسعاده والسرور ابدا عشان عارف ان ابوها كافر دخل البيت عندها وهي مش موجوده فقالوا لها ده ابوك دخل الغرفه بتاعتك يعني فدخلت فوجدته جالسا على فراش النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فنزعت الفراش من تحت ابي سفيان فاستغرب فقال ارغبت بالفراش عني ام رغبت عني بالفراش يعني انت يعني ايه مستخسره ان انا اقعد على الفراش ده ولا انت حاسه ان انا ممكن اقعد على حاجه احسن من كده فيعني عايزه تجيب لي حاجه احسن فقالت لا بل أنت امرؤ نجس كافر مشرك وهذا فراش رسول الله لا تجلس عليه أبدا تخيل مع ان دي مين دي بنته اللي ما شافهاش بقاله 14 سنة تخيل هذه المسألة شوف قد ايه المسألة حتة الولاء والبراء مسألة عظيمة جدا مسألة عظيمة جدا ان انت تحب من يحب الله وتبغض من يبغضه الله سبحانه وتعالى مثل ثاني جميل جدا يعني نختم بالمثلين دولت او المثل الاخير ده عشان نعرف قد ايه الصحابة حققوا الولاء والبراء على اعلى درجة في هذا الكون سيدنا عبد الله بن حذيفة السهمي آه، رضي الله عنه وارضاه آه، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ارسله على جيش على مشارق قيصريه فأسره آه، ملك الروم هو ومجموعة من أصحابه فملك الروم دايما يسمع عن الهزائم العديدة التي تحدث لجيش الروم يا جماعة إيه اللي بيحصل الناس دول بيملكوا إيه ده أنتم عندكم من العدد والعتاد والعدة والمنعة ما ليس عندهم إيه اللي بيخليكم تضربوا أقول لكم أنا عايزكم تراقبوا لي الناس دولت وتشوفوا بيعملوا إيه عشان نعرف إيه أحوالهم فراقبوهم فوجدوهم بالليل يقومون ويصلون ويبكون ويقرؤون القرآن وبالنهار أغلب أيامهم صيام وقيام يعني عبادة حاجة فاستغرب فقال أريد أعبدهم أعبدهم لله عايز أكتر واحد فيهم عابد لله فراحوا جايبين له مين؟ عبد الله بن حذافة فأول ما جابوه فقال له ملك الروم أريد أن أعرض عليك أمرا قال ما هو؟ قال أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي انتوا عارفين ان الكره الارضيه في الوقت ده كانت متقسمه بين مين الفرس والروم الفرس كانوا واخدين نصف الكره الشرقي والروم واخدين نصف الكره الغربي فلك ان تتخيل لما بيقول له هديك نصف ملك يعني قد ايه هديك ربع الكره الارضيه تخيل فقال له شوف بقى شوف بقى صدق الانتماء بيقول لك حب وولاء وبراء واحد يعني الدنيا كلها مش الكره الارضيه كل الكون ده كله ما يساوي عنده جناح بعوضه يعني مين اللي علمه كده حبيبك صلى الله عليه وسلم فقال له والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت مش قد إيه؟ مش ملكك بس فقال لك طيب نديله صفقة تانية قال له أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي إيه رأيك بقى ما أنا لما هديك نصف الملك وأجوزك بنتي يبقى أنا اديتك الملك كله فقال هيهات هيهات والله لو أعطيتني الدنيا وما فيها ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم الراجل يعمل ايه قال لهم خلاص هاتوا لي خشبه كده على هيئه صليب ونصلبه وامر رجلا راميا بالسهام رجل عنده مهاره في رمي السهام عجيبه بحيث انه يرمي السهم يجي ايه جنب رقبته جنب ايديه جنب رجليه حوالين وسط ما يجيش فيه خدت بالك فملك الروم خلى الرامي ده يرمي السهام وهو في اثناء ما الراجل ده بيرمي يعرض عليه ها تتنصر يقول لا تتنصر يقول لا فامرهم ان ينزلوه وامرهم ان يحضروا قدرا كبيرا قدر كبير جدا ووضعوا فيه زيتا مغليا شوف قد ايه الم- الحب شوف قد ايه الحب لله وقد ايه الانسان فعلا حينما يصدق انتماءه لله عز وجل يبذل نفسه لله سبحانه وتعالى فجابوا اثنين من المسلمين من الصحابه وراحوا رميينهم في القدر قدام سيدنا عبد الله بن حذافه اول ما نزلوا انفصل اللحم عن العظم وطلع العظم كده ايه طفى فوق ايه فوق الزيت ثم قال ملك الروم اتتنسق قال لا قال لهم خلاص ارموه في القدر جم يرموه عند الق... في ال- في القدر ده في الزيت المغلي ولسه هيرموه فبكى عبد الله بن حذافه فماذا يصنع قالوا ده بيبكي قال لهم ه- هاتوه بس خلاص ده هو سلم النمر كده فقام رجعينه فقال له ها تتنصر قال لا قال له امال بتبكي ليه فعلام البكاء قال ابكي لاني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا فملك الروم الحقيقه في اللحظه دي حس ان الصحابي ده خساره انه يتقتل مش تحس كده يعني انت حتى لو لقيت واحد آه، يعني سبحان الله لو انك مكان ملك الروم وتشوف واحد بال... ب- بهذه ال- الهمه وبهذا الاخلاص تستخسر تقتله قال لهم لا خلاص خلوه بس عايزين نفتنه نعمل ايه قالوا له هل ملكه جمال الروم وانتوا عارفين ان الاوروبيات اصلا جميلات لا ده هاتوا اجمل واحده بقى في اوروبا اجمل واحده ملكه جمال الروم فجيء بها وادخلوها عليه في السجن وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياء المترتب على تجردها من الايمان ولا عذر بعد ولا ايه ولا ذنب بعد كفر فالمهم ففضلت بقى تتعرض له ترمي نفسها في احضانه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله ونقلت الاخبار واقفين فين على الباب مستنيين بقى ان هم ينقلوا ايه خبر فتنه واحد من الصحابه لمين لملك الروم يروحوا له ايه الحمد لله ده اتفتن ابدا فطرقت الباب يأست منه فقال ها عملوا ايه عمل ايه فقالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر والله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر هو ما عرفش إذا كنت أنا ست ولا راجل شوف سبحان الله فتتحطم الفتنة والشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان ملك الروم ما لقاش غير حيلة واحدة بقى إيه هي؟ قال خلاص بقى قعدوه في الزنزانة وادوا له خمر ولحم خنزير وجوعوه ثلاث أيام وما تحطلوش أكل وسابوه ثلاث أيام يا جماعة ثلاث أيام تخيل بعد ثلاث ايام يفتحوا عليه زنزانه فلاقوه قد انثنى عنقه هيموت خلاص فقالوا الله ايه اللي خلاك ما تاكلش قال لهم كلمه حلوه قوي وده درس غالي قوي قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك اللحظة أن آكل لحم الخنزير وأن أشرب الخمر ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله يا سلام شوف قد إيه شوف الأخ لما بيلتزم وربنا بيكرمه كده ويختم القرآن و- ويتعلم العلم ثم ينتكس هو بكده بيشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله وشوف الأخت لما تلبس خمارها ولا نقابها وبعد كده ترجع تقلع الحجاب مرة تانية شو- كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله وشوف لما حد يشوفنا كناس ملتزمين ماشيين في الشارع اخلاقنا وحشه معاملاتنا مش كويسه ما عندناش امانه ما عندناش خلق ما عندناش بر والدين ما عندناش احسان للجيران ما عندناش رحمه بنشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله عشان كده بقول لك كما قال احد العلماء نحن في اشد الحاجه في الزمن ده يا جماعه ان احنا نشهد بالاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه محتاجين الناس تقول ايوه هو ده الاسلام هم دول المسلمين يعني الواحد بيتعجب في هذا الزمان لما تجد ان احنا عايزين نحمل هم الدعوه وتجد اخ ماشي في الشارع مكشر وزعلان ومش طايق الدنيا اللي فيها وضارب ال 111 تيجي تكلمه قاعد م... إيه في ايه؟ يقول لك يا اخي ما المسلم لازم يكون عنده وقار يعني انت افضل من النبي؟ ما تصلي عليه. صلى الله انا عايز بس اسال سؤال انت افضل من النبي؟ يقول لك لا بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك لما احب يعني نقعد قاعده كده مثلا حتى درس علم ولا اي حاجه احب ما نمزحش خالص ولا نتكلم ولا حتى نبتسم. ليه يا سيدي؟ يقول لك ده درس علم ولازم واحد يكون ليه وقار ماشي هو النبي عليه السلام ما كانش ليه وقار؟ ده النبي عليه السلام كان أفضل من وطأ الثرى صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان يبتسم وكان يضحك وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم والمواقف التي مزح فيها النبي عليه السلام أنا عندي مجلد مجلد في المواقف التي مزح فيها النبي عليه السلام ولكنه كله مزح بحق وليس بباطل صلى الله عليه وسلم يعني شوف النبي عليه السلام اللي هو يعني آه، شايل هم الأمة كلها شايل هم الرسالة وكل ده رغم ذلك يمزح شوف النبي عليه السلام لما يدخل على واحد من الصحابة اسمه زهير فيغميه من ورا كده يغميه من عينيه كده فيقول من يشتري هذا العبد ويعلي صوته وسط الناس خد بالك ده مين ده النبي عليه الصلاه والسلام والعلماء لما تكلموا في حته حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن يعني نصف الحسن قال العلماء تعليقا على هذا الحديث نعم يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن والنبي اوتي الحسن كله الله ازاي طيب قال لك لان سيدنا يوسف كان يوصف بالجمال لان شكله كان جميل جدا فعلا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه من المهابه والجلال ما يجعلك لا تنظر الى جماله ولذلك ما فيش حد من الصحابه يا جماعه كان يقدر ان هو يحد الطرف للنبي تاخد بالك من الحكايه ده في الحديث الذي رواه مسلم لما سيدنا عبد الله بن عمرو لما سيدنا عمرو بن العاص لما جلس عند سياقه الموت في اول السكرات كده وجلس يصف لهم احواله الثلاث قال لهم ايه قال لهم في نصف هذه الاحوال لما قال لهم ان انا كنت وقتا ما كنت مشرك وكنت نفسي اقتل النبي عليه السلام ثم بعد ذلك لما اسلمت كان احب الناس الي يقول فلو سالتموني ان اصفه لكم ما استطعت لاني لم اكن احد الطرف اليه تعظيما له واجلالا صلى الله عليه وسلم خدت بالك مسألة عامله ازاي كانوا يعني لما واحد ي- ي- يجي يشوف النبي عليه السلام كان يستحي يوصله مش فاهم فالنبي عليه السلام اوتي الحسن ايه كله صلى الله عليه وسلم فالمهم فالنبي عليه السلام آه، جاي راح مغمي مين هذا الصحابي الجليل وقال من يشتري هذا العبد من يشتري هذا العبد هو ده ضحك بقى فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا انا زي حالاتي ماليش لازمه اصلا ولا ليها ثمن فالنبي عليه السلام قال له إيه؟ غير انك عند الله لست بكاسد انت فاكر ان انت مش غالي لا ده انت عند ربنا غالي جدا وفي روايه ثانيه بل انت غال عند الله شوف سبحان الله شوف النبي عليه السلام لما يمزح مع مؤمنة عائشة يمزح مع مؤمنة كل أحاديث صحيحة يمزح مع مؤمنة عائشة وخارجين كده مع الجيش واخد بالك ويقول للجيش إيه تقدموا هو النبي فاضل الكلام ده أه فاضل إيه المشكلة في عز حمل ال- ال- ال- الهم ده كله بتاع الأمة بتاع الرسالة يمزح مع زوجاته صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تصفه أمنا عائشة كان في مهنة أهل بيته كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخيط ثوبه ويرقع نعله كان يعمل كل ده ده مين ده النبي عليه الصلاة والسلام مش النهارده ال- لو ان واحده عيانه وزوجها بس تقول له لو سمحت بس ناولني كوبايه شاي ازاي وياخدوا بقى العنتريه وز- مع- طبعا هو ابو السباع طبعا ما ينفعش يعمل الكلام ده كله لا هذا من المروءه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول تقدموا فيتقدموا ثم يقول من عائشه تسابقيني ده ده النبي شوف النبي بيعمل ايه فقالت له سابق طيب قالت فسابقته فس- فسبقته سبقت النبي عليه الصلاه والسلام قمت سابقها ليه كانت لسه رفيعه بعد كام شهر النبي ما نسلهاش قام ايه استنى كام شهر كده ومن عائشه ايه تخنت كده وجسمها ملا جه بعدها برضه كان طالع برضه في مكان زي كده وقال لهم تقدموا تسابقيني قالت له سبقت قالت فسابقني فسبقني فقال هذه بتلك واحد واحد خدت بالك وده النبي عليه الصلاه والسلام برضه جه له امرأة عجوز وكلها أحاديث صحيحة فتقول يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أأدخل الجنة؟ قال لا إنه لا يدخل الجنة عجوز بكت المرأة وحزنت فقال تعالي إنك لا تدخل الجنة وأنت عجوز فإن الله عز وجل قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا هتدخل الجنة وأنت شباب هات بالك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يمزح يبقى المساله النهارده مش محتاجه بقى عقد بقى خد بالك يا اخي ربنا يحفظنا يحفظك انت لست افضل من النبي عليه السلام تمزح مع الناس بحق ايه المشكله تبتسم في وشوش الناس والا ما كانش النبي قال ايه تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه صدقه تمشي كده تلم صدقات بايه بالبسمه ايه المشكله ايه اللي هتخسره وسبحان الله شاء المولى عز وجل والله بالبسمه كده والمعامله الطيبه دي والله العظيم يا اخوه يعني هي في حد ذاتها دعوه دعوه من غير ما تكون عارف اي شيء من العلم لا تكون حافظ ولا مذاكر ولا اي حاجه خالص والله العظيم هي لوحدها دعوه تدعو الى الله عز وجل بالبسمه والمعامله الطيبه دي ويا ناس انفتح قلبها للدين بسبب هذه المعامله الطيبه بفضل الله عز وجل المهم الامثله كثيره جدا مساله الوراء والبراء لكن نرجع لموضوعنا اعلم ايها الاخ الحبيب ان الصاحب ساحب اللي انت هتصاحبه ده يا اما يجرك للجنه يا اما يجرك للنار عياذا بالله هي دي المساله مساله صعبه جدا وذاك لما تسال اي شاب هات اي شاب كان يعني يعيش في المعاصي قل له بالله عليك انت وقعت في الزنا ليه طب شربت الخمره ليه طب شربت المخدرات او السجاير ليه طب دخلت السجن ليه طب عملت ليه والله في الغالب في الغالب هيقول لك ايه اصدقاء السوء صح ولا لا؟ يقول لك صاحبي الفلاني هو اللي عمل فيا كده وصاحب اللي مش عارف مين عمل كده ولذلك اول نصيحه بننصح بها اي شاب لسه بيلتزم اول نصيحه بننصح بها ان هو يتخلص من صحبه السوء اللي كانت معاه ويصحب اهل الصلاح يفضل معاهم لحد ما ربنا يثبت قلبه على الإيمان وما يسيبش الأولين دول أبدا لا يرجع تاني بس عشان إيه يدعوهم إلى الله عز وجل بس بعد ما هو إيه يثبت لأن هو لو من أول لحظة قال بس خلاص أروح أدعوهم ممكن هم إيه يرجعوه تاني ينتكس فاهم ازاي؟ فلا الأول هو يثبت وبعد كده يرجع إيه يدعوهم إلى الله عز وجل تعالوا نشوف بعض الصور لندم أهل النار على أصدقاء السوء بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا موضحا هذا المشهد المهيب من مشاهد يوم القيامة يقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا عياذا بالله الآية دي نزلت في مين يا جماعة نزلت في واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط عقبة بن أبي معيط ده اللي حصل منه إن هو في يوم من الأيام عزم النبي عليه الصلاة والسلام كان عازم يعني مشركي قريش كبار المشركين لأنه كان من عتاولة المشركين هو فعزم بعض المشركين وعزم معاهم مين النبي طب النبي قبل ليه قبل علشان يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى فالمهم فلما ذهب اليه النبي في البيت فعقبه بن معيط بيقول له تفضل يا محمد قال لا لا اكل طعامك الا ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كان عندهم يعني العرب كان عندهم عاده اكرام الضيف دي كانت عاليه جدا عندهم فلقى مش من المروءه ان هو يكسفه فقالها بس من وراء قلبه فقال خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله كل بقى فاكل النبي صلى الله عليه وسلم مين كان صاحب عقبه بن ابي معيط ابي بن خلف والطيور على اشكالها تقع خد بالك فسبحان الله ابي بن خلف ده كان في رحله للشام اول ما رجع من بلاد الشام راح داخل على مين على عقب على قريش فاول ما شاف قال له بس ده صاحبك صبأ ودخل في دين محمد ايه ده معقوله ده جانم بقى وراح راح على مين على عقبه بن معيط اصبأت يا عقبه قال له لا ما صبأت قال له ازاي ما ده بيقولوا ان انت نطقت الشهادتين مش عارف ايه قال له لا والله ما صبأت قال له طب ان كنت لم تصبأ فاذهب واذي محمدا صلى الله عليه وسلم راح رايح عقبه بن ابي معيط عشان يسأل عشان يعني يراضي صاحبه خدت بالك سبحان الله فراح رايح للنبي عليه السلام فوجده عند الكعبه فاخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض فمات يوم بدر كافرا فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على إيه على صابعه لا شوف المبالغة على يديه على كل إيديه يقول هيقول الكلام ده إمتى يوم القيامة هتشوف الكلام ده يوم القيامة يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو كان خلاص كما يقول بعض أهل العلم إن كان بينه وبين الإسلام شعر ليه؟ لأنه بعد ما نطق الشهادتين أمام النبي عليه السلام كان بيروح ويجلس كتير مع النبي وكان بيتعلم على دي حاجات كتيرة جدا لدرجة إنه كان بينه وبين الإسلام فعلا شعر لحد ما جاله إيه؟ صديق السوء فصرفه عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فنزل قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه تعالوا نشوف مشهد تاني قال جل وعلا قالوا وهم فيها يختصمون يعني فين؟ في النار ربنا عافينا وعافيكم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أمال مين اللي ضيعكم وما أضلنا إلا المجرمون هم أصحاب السوء اللي, إيه؟ اللي ضيعون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين شوف تخيل ده أهل النار ودايما يا جماعة بنقول إن عذاب أهل النار المعنوي أشد 100 مرة بل أكثر كمان من العذاب الحسي عذاب الحسي ليه؟ شراب من النار والأكل من النار والمهاد من النار والفراش من النار و... وديان النار و... كل ده معروف لكن العذاب المعنوي شديد جدا زي ايه عذاب معنوي زي ان هم لما يدخلوا النار ومعهم اللي هم الكفار يعني ومعهم عصاة الموحدين فاهل النار بقى من الكفار يقولوا ايه لعصاة الموحدين ما اغنى عنكم اسلامكم انتوا يعني كنتوا بتقولوا ان انتوا اسلمتم وتعبتم وعبدتم ربنا ها واحنا كمان كفرنا اهو ورغم ذلك احنا الاثنين فين في النار مع بعض فيغضب الله عز وجل لهم فيأمر الملائكة تخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة هنا بقى قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا لو كانوا مسلمين في اللحظة دي يا جماعة لما يفضل في النار اللي هم هيخلدوا في النار بس إيه اللي يحصل تغلق عليهم النار يغلق عليهم نار جهنم وكل واحد يتحبس في مكان معين اللي هو بيسموه ايه حبس انفرادي حبس الانفرادي في الدنيا ده من اشد انواع الحبس لو واحد اتحبس في اوضه لوحده ممكن يتجنن خلال 15 يوم بالظبط يقعد يتكلم الحيطه دي شويه والحيطه والسقف شويه اه هيقعد يكلم نفسه لحد اما يتجنن تخيل بقى لما يكون حبس انفرادي وفين في النار ربنا عافينا عافيه شوف ادي عذاب معنوي فيظن كل واحد منهم يا جماعه ان كل اهل النار خرجوا وما فضلش الا هو عذاب ولا مش عذاب عذاب من ضمن العذاب الثاني سبحان الله ان هم يقعدوا يتلاعنوا بينهم وبين بعض كلما دخلت أمة لعنت أختها أنت السبب يقولوا لا أنت السبب ويفضلوا يتلاعنوا من ضمن العذاب المعنوي خطبة إبليس في النار إبليس اللي وداهم في مصيبة ها يجي يوم يوم القيامة في النار فاهم ازاي يتعمل له حتة منبر كده إنما آخر شياكة ويطلع وفي ناس حاجزة بلكون لازم تقعد تسمعه فاهم اه هو عارف الخطبة دي وسمعها وقراها في القرآن ورغم ذلك لازم يروح يحضرها فاهم ازاي زي اللي عايز يحضر كاس العالم لا ده بقى ايه بالنسبة له ده, ده أحسن عنده من كاس العالم لازم يحضر الخطبه دي طب ما انت عارف ما انت عارف ان ابليس عمال بيضل فيك وهيضيعك ورغم ذلك يفضل متبع ابليس لحد ما يجي يوم القيامه وصف اول ها يقترب بقى كده من الامام قاعد بقى يسمع ابليس فين في النار ربنا عافينا فيه وقال الشيطان لما قضي الامر ايه اللي حصل ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ده انا ضحكت عليكم بس خدوا بالكم بقى انا ماليش ذنب انتوا الوحشين اصلا وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انا بس شاورت كده خلاص كله بيسمع فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن الظالمين لهم عذاب أليم سبحان الله يبقى إيه فأهل النار يخشوا بقى يتلاوموا ويتلعنوا ويجي إبليس بقى يختم عليهم أشد عذاب معناه بقى في النار اللي هو إيه يا جماعة الحجب عن النظر إلى وجه الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون شوف شوف العذاب عذاب شديد جدا ان انت تحجب عن النظر الى وجه الله ولذلك الامام ابن القيم يقول رحمه الله رحمه واسعه يقول والله ما تلذذ اهل الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم وما تعذب اهل النار بعذاب مثل الحجب عن وجه ايه آه، رؤية الوجه عن رؤية وجه الله عز وجل قال قال قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ ايه لمحجوبون فقد ايه فلذلك هم بقى ظنوا لما يخش النار ظنوا ان ايه ان الناس اللي دعوهم الى المعاصي هينفعوهم أو هيشيلوا شيء من أوزارهم اسمع لقول الله عز وجل وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا خد بالك بقى الضعفاء لمين؟ للذين استكبروا اللي قال لهم اسمعوا كلامنا ما تخافوش احنا نشيل يا عم خليها خليها على عليا انا هتحمل وزرك يوم القيامه ويضحك عليك فاهم ازاي؟ فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا ده احنا كنا ماشيين وراكم فهل انتم مغنون عنا مش النار نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها ده احنا في الهوا سوا هنعمل ايه انا بتعذب وانت بتع- اشيل عنك ايه قالوا إنا كل قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم ايه بين العباد فيعلمون أنه لا ينفعهم يوم القيامة أحد من هؤلاء عياذا بالله شوف المشهد الثالث ده بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم مشهد بقى عجيب قوي وده من أشد المشاهد ربنا بيقول للنبي عليه السلام لو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك من المؤمنين إذ يعني حين ترى هذا المشهد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول كل واحد فيهم عمل إيه بيلوم التاني إن هو السبب في إيه في ال- في الخزي اللي هم فيهم القيامة والعذاب اللي هتعذبهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا كنتم كان زماننا دلوقتي بقينا فين في الجنة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين انتوا لو ما كانش عندكم استعداد للضلال ما كنتوش ضليتوا ده احنا كل اللي عملناه يا جماعة قلنا لكم تعالوا نعمل كذا قلتوا بس سمعنا وطعنا احنا عملنا معاكم حاجة ولا اي حاجه انتوا اللي عندكم السادات بل كنتم مجرمين شوف بقى الكلام لسه ما انتهاش وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا مش زي ما انتوا بتقولوا بل مكروا الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا الكلام ده جاب فايده ما جابش فايده هينفعهم من حاجة مش هينفعهم هينجيهم من العذاب مش هينجيهم ولذلك قال جل وعلا وأسروا الندامة خلاص بقى كل واحد كتم همه في قلبه وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون عشان كده تيجي وصية بقى حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بإسناد الحسن يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد شوف أنت هتصاحب مين أنت وأنت ماشي في الشارع لو ماشي مع واحد عياذا بالله خمرجي هيقولوا أنت كمان خمرجي صح ولا لا؟ لو ماشي مع واحد مصلي هيقولوا ما شاء الله ماشي بيصلي لو شافوك مع واحد ما شاء الله من الناس اللي, اللي معروفين ان هم من اهل القران يقول لك ما شاء الله اكيد بيحفظ قران صح ولا لا؟ فالانسان لا يضع نفسه في موضع التهمه ولذلك يعني ايه قال اهل العلم لو ان واحد ماشي في طريق يا جماعه وعطشان مش لاقي ميه بص فجاه لقى خماره دخل الخماره يقول له لو سمحت اديني كوبايه ميه يجوز الكلام ده ما يجوزش عارف ليه لانه بعد ما يجي خارج من الخماره ما حدش هيقول كان داخل يشرب ميه صح ولا لا؟ ما حدش يقول لا ما شاء الله يا اخي كان في الخماره بس بيشرب على الاسوس لا ما حدش يقول كده هيقولوا لا طبعا كان لسه بيشرب خمره وخارج وما فيش مشكله صح ولا لا؟ يبقى لا يضع المؤمن نفسه ايه في موضع التهم ولذلك صلى الله عليه وسلم بيديك بقى المثل صاحب الخير أو أهل الخير وأهل السوء إيه المثل بتاعهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا يا إما هيديك حاجة هدية واحد بيبيع عطور أنت قاعد عنده يا إما هيديك إزازة عطر هدية يا إما هتشتري منه يا إما لو ما ادكش هدية ولا اشتريت منه حتى على الأقل هتشم ريحة حلوة صح؟ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنا صح ولا لا؟ يا دي يا دي يبقى في النهاية إيه؟ يعني هتتأذى من صحبة أهل السوء أيا كان أيا كان أما أهل الخير فالنفع يأتيك منهم من كل مكان بفضل الله عز وجل ولذلك أسأل سؤال هو مين اللي ضيع عم النبي اللي هو أبو طالب مين اللي ضيع معه أص- أصدقاء السوء صح ولا لا؟ النبي عليه السلام فضل يدعو عمه وكان أحب الناس إلى قلبه ولذلك لما مات هو وخديجة في عام واحد فمزاه في سنة واحدة ماتوا الاثنين كان ما بينهم بعض حوالي 3 4 شهور سمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الصحابة هذا العام بعام إيه؟ بعام الحزن كان النبي يحب عمه جدا وكان عمه يحبه جدا وكان بيفضله على أولاده وكان بيدافع عن النبي على طول صلى الله عليه وسلم فالمهم فلما جاء عند فراش الموت عند آه، مرض الموت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي بس قول بس انطق بس الشهادة وأنا أشفع لك عند ربي عشان تخش الجنة مين اللي جنبه بقى أصدقاء اللي السوء مين عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل الاثنين واحد من على اليمين وواحد من على الشمال ها يا أبا طالب أترغب عن ملة الآباء والأجداد أترغب عن ملة عبد المطلب فقل لا هو على دين عبد المطلب في آخر رمق قال للنبي إيه قال له والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك ومات كافرا فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك فقال له صلى الله عليه وسلم لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الأبدين وده مين يا جماعة؟ ده عم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يأتي بقى إيه الوصية الجامعة حبيب حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن لا تصاحب إلا صنف واحد إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي خد بالك من التدرج في الحديث لا تصاحب إلا إيه مؤمنا عند بقى دخول البيت بقى وأكل الطعام لا مش أي مؤمن كمان لا لازم يكون تقي ليه لو واحد مش تقي هيخش بيتك لو حطيت له جوه في البيت عندك لو حطيت له ديك رومي وحمام وفراخ ومش عارف ايه والكلام ده كله فاهم ازاي هيخرج من عندك هيقول ياه ده راجل بخيل تخيل كان حاطط الاكل وما فيش جنبه بتاعه ملح ما كانش حاطط ميه ما كان لا يمكن هشك لو انسان مش تقي انما لو انت دخلت دخلت بيتك واحد تقي وقلت له يا اخي يعني ايه المثل البلدي الجوده من الموجوده ها اللي موجود في البيت هو اللي هناكله لا نتكلف لضيف ابدا ايه اللي موجود ناكل مع بعض جيت حطيت له شويه فول مع شويه كده مش عارف ايه مع قالت له بيضتين الكلام ده اي حاجه بسيطه يخرج يا سلام اهل كرم والله ربنا يبارك له والله ما بخل عليه ابدا وضع عليه من اجود اصناف الطعام حط لك ايه يا سلام انا ما اقدرش اوصف لكم والله والله راجل فاضي ربنا يبارك في عمره شوف دي اهل التقى يشكره ويكبر المساله نعم يشكر فيك و... و... ويمدح ولا يفشي سرا ابدا دخل بيتك شاف حاجه غلط ما يخرجش بره يفضحك فاهم ازاي فالبيت ده يعني له ايه له حرمته الانسان ما يدخلش بيته الا اهل التقى ف نخرج من من هذا الكلام الذي سمعناه ان انت لازم تحدد من الليله تحب أن تحشر مع من؟ مع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ولا مع العصاة والذين بارزوا الله عز وجل بالمعاصي مع أي واحد مع أي صنف تحب أن تحشر يوم القيامة لو تحب تحشر مع النبي عليه السلام لابد من عمل لابد من عمل ولابد من اجتهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عايزك تحدد هدفك من الليلة وتنطلق إلى هذا الهدف كالسهم زي السهم تنطلق إلى هذا الهدف تعمل زي يا أخي العزيز عارف اللي داخل سباق 100 متر بالله عليك اللي داخل سباق سباق 100 متر عنده وقت يبص يمين أو شمال أو يفكر في أي حاجة ما عندوش ده هم 100 متر يعني مجرد ما يسمع الصفارة لازم ينطلق ويحدد ويركز كل هدفه في انه يوصل للهدف بتاعه خدت بالك اما اللي داخل سباق ماراثون اللي هو سباق بقى 20 كيلو 30 كيلو جري ده فمزاد ده, ده براحته بقى يجري كيلو وينام شويه ويستريح ويشرب شاي وياكل ويشرب فاهم براحته ليه سباق طويل جدا مفيش مشكله انما سباق 100 متر لازم يجري وينطلق نحو الهدف هو ده المسلم المسلم النهارده لازم يحدد هدف محدد عايز ايه عايز الجنه الجنه مش ببلاش حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية وسبق قبلها وقال إيه؟ حديث عند الترمذي بإسناد صحيح يقول صلى الله عليه وسلم آه، من خاف أدلج اللي خايف يلحق يقوم بدري يعني يبدر بالعبادة يبدأ في مرحلة الشباب من خاف أدلج ومن أدلج هيلحق بفضل الله يوصل ومن أدلج بلغ المنزل إيه المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله إيه؟ هي الجنة يبقى هي دي السلعة الغالية اللي احنا إيه؟ عايزين نوصل ليها وقبل ما نوصل ليها عايزين نوصل لرضوان الله قبل أي حاجة لأن أهم حاجة عندنا وأغلى نعمة عندنا هي رضوان الله وذلك عندما يطلع الحق جل وعلا كما في الصحيحين على أهل الجنة يوم القيامة ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم بعد ما دخلوا الجنة وتنعموا وأكلوا وشربوا وأتوا الحور العين وشافوا الأنهار والأشجار والو... يعني كل الخير بقى فمزا يقول جل وعلا هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك مش عايز حاجة أكتر من كده قالوا أي شيء أفضل من ذلك يا ربنا فقال جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده إيه أبدا دي نعمة عظيمة جدا فلازم تحدد هدفك من دلوقتي وتنطلق أنت عايز إيه يعني إيه اللي شغلك عن الهدف ده عايز قدوة عشان أتأسى بها هل هناك أفضل من النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم ما فيش أفضل عايز قدوة في الزهد لن تجد قدوة في الزهد مثل النبي وأصحابه حبيبك صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير كما عند الترمذي بسند صحيح ويدخل الصحابة عليه يلاقوا الحصير مأثر في جنبه فيقول له ابن مسعود يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء أي فراشا لينا فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح إيه وتركها خدت بالك وامنا عائشه كما في الصحيحين تقول والله يا ابن اختي اللي هو مين عروه بن الزبير ان كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثه اهله في شهرين متتابعين ولا يوقد في ابيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خاله قالت الاسودان التمر والماء متخيل ان بيت النبي بيوت التسعه ما فيهمش لقمه بتطبخ لمده شهرين كاملين ولا طبخه تخيل ايه اللي بياكلكم ايه اللي عايشين عليه على التمر والماء على الاسودان التمر والماء وتخيل أمنا عائشة كما في الصحيحين كانت تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوت يعني إيه؟ قوت يعني يكفي النهاردة وما يفوتش لبكره شوف قد ايه ولذلك جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عند موته كان في بيته سبعة دنانير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ثم يفيق يقول يا عائشة تصدقي بهن فيغشى عليه مرة أخرى تصدقت بهن عائشة قالت لقد شغلني مرضك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا عائشة تصدقي بهن كيف ألقى ربي جل وعلا وفي بيتي سبعة دنانير وإن كنت لم أقف على صحة هذه الرواية خدت بالك فسبحان الله شوف قد إيه زهد النبي عليه السلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا هل ده كان لفقر عند النبي أبدا النبي عليه السلام ما كانش فقير على فكرة النبي عليه السلام كان يأتيه خمس الغنائم في ال- كل الغزوات كان معاه فلوس كتير جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي لنفسه شيئا أبدا كان لا يرد سائلا كلمة لا ديت كانت ملغية عنده من القاموس أي حد ي- ي- ي- يطلب منه أي شيء كان لدرجة أن جاءه رجل فقال له يا محمد أعطني من مال الله شو قد ايه؟ فأعطاه غنما بين جبلين تخيل المنظر تخيل جبل وجبل ثاني بين الجبلين ممكن يكون في قد ايه من الغنم آلاف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أترى الغنم التي بين الجبلين قال أجل قال هي لك رجل مش مصدق نفسه فاستاق الغنم وذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ده يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا شوف قد إيه وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير له جبال الدنيا ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عايز قدوة في الصوت هو ده النبي عليه السلام عايز قدوة في البذل والعطاء برضو النبي شوف النبي عليه السلام كان لا يبخل على أحد أبدا كل ما تتخيله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ابدا وعندك ايضا تلميذ النبي ابو بكر الصديق ثاني اثنين رضي الله عنه وارضاه كما عند ابي داود بسند صحيح لما سيدنا عمر قال آه، حينما ندب النبي اصحابه للصدقه فقال عمر فوجدت عندي مالا وافق ذلك عندي مال فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان كنت ايه سبقته يوم النهارده بقى ايه فرصته عمري ايه ان انا اسبق مين ابو بكر قال فذهبت بنصف مالي ووضعته في حجر النبي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك قلت تركت لهم مثله أدهم بالضبط قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي فسأله الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله يا سلام شوف قد ايه شوف في غزوه العسره لما النبي عليه الصلاه والسلام ندبهم للجمع لجمع الاموال ولتجهيز الجيش شوف سيدنا عثمان بن عفان ياتي النبي عليه الصلاه والسلام ب آه، ب 100 ب 1000 دينار ذهبي ثم ياتيه ب 1000 اخرى حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم شوف قد ايه فواحد من الصحابه فقير جدا ما لقاش غير عنقود عنب وياتي به الى النبي عليه الصلاه والسلام واحد ثالث مش لاقي حاجه خالص فقال اللهم اني اشهدك اني ما وجدت شيئا فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت أولى بالعفو فاعف عنهم يا سلام ده من أسباب دخول الجنة سلامة صدر المؤمن تجاه إخوانه إن أنت تبيت وليس في صدرك غل ولا غش ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين شوف قد إيه ولذلك سبحان الله شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان من بين هؤلاء سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم سعد بن ربيع أنصاري عبد الرحمن بن عوف مهاجري فقال له سعد بن ربيع يا, يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي فخذ يعني وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت يا سلام شوف قد ايه البذل والإيثار وفي المقابل إيه شوف العفة بقى فقال له عبد الرحمن بن عوف بل بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق سبحان الله شوف قد ايه بقى شوف شوف الاخلاق كانت عامله ازاي ولذلك لما جاء رجل الى هارون الرشيد فقال يا امير المؤمنين اعطني مما اعطاك الله عز وجل فقال اسال الله ان يرزقك ربنا يسهل لك فتبعر وجه الرجل وغضب وزعل قوي وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافا خدت بالك الصنف ده كان موجود مع ده الاثنين مشوا مع بعض ما حدش فيهم موجود خالص سبحان الله يبقى قدوه في البذل والعطاء النبي واصحابه عايز خطوة في العزة انظر لتلميذ النبي ربعي بن عامر لما دخل على رستم قائد جيش الفرس سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله حدش يزلنا أبدا ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة سيدك عمر بن الخطاب لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس صلى الله عز وجل أن يرضاه إلينا مرة أخرى رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس لابس ثوب فيه 17 رقعة تخيل لك أن تخيل هذا فيقول له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين هل فعلت غير ذلك تلبس حاجة كده حلوة عشان برضه أنت رايح تقابل الناس وفود ومش عارف إيه قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا لو كان واحد غيرك كنت خلصت عليه يا أبا عبيدة نحن قوم لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل هي دي المسألة عزة كله في إيه؟ في انتمائك للعزيز حينما تعلم أنك عبد للعزيز عبد للجبار عبد للملك عبد للحكيم سبحانه وتعالى فتكون بذلك قد إيه يعني تستمد العزة من عبوديتك لله ومن انتسابك لله سبحانه وتعالى آه، شوف سيدنا بلال سيدنا بلال في عز العذاب اللي معزنوا له فمزاي ورخص الله له ولأمثاله أن يقول كلمة الكفر من وراء قلبي قال جل وعلا إلا من أكره ها وقلبه مطمئن بالإيمان ورغم ذلك أبدا ما خدش الرخصة خد بالعزيمة سيدنا عمار بن ياسر خد بالرخصة سيدنا بلال ما خدش بالرخصة خد بالعزيمة فكان يقول حينما يقولون له آلات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد أبدا لا يمكن أقول أي كلمة ترضيكم أبدا أحد أحد شوف قد إيه فاللي فوتن النهاردة بزخارف الدنيا وزينتها اصبر اصبر حتى تدخل الجنة يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة حينما سألوه يا إمام متى الراحة قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن عايز إيه من الدنيا عايز فلوس عايز فلوس هي دي اللي شغلة الناس أكتر حاجة شغلة الناس النهارده الفلوس صح ولا لا شوف يا أخي العزيز وإحنا دايما بنقول الكلام ده بس بنحط الحديث ده في موضوعه شوف أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة لما سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه عز وجل وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة قال هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم فيقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا شوف أدي الفلوس أهي. يعني أنت النهاردة بالله عليك مهما اشتغلت مهما كسبت هل ممكن تكون مالك من ملوك الدنيا طبعا لا يمكن ناس غلابة كبير يعني اللي فينا قوي يوم ما ربنا يكرمه هيمتلك مصنع وفيلا وانتهت المشكله انما يكون مالك صعب قوي صح ولا لا فالنبي ربنا بيقول له ايه اترضى ان اعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا فقل رضيت يا رب فربنا ما يرضالوش بالله هو راضي لنفسه فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المره الخامسه قال رضيت يا رب ده كتير جدا فقال جل وعلا لك ذلك الخمسه دولت وعشره امثاله يبقى خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك شوف ده ده ادنى اهل الجنه شوف اخر واحد هيخش الجنه حديث ايضا رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود لما في الاخر خالص يغرس الله عز وجل هذا الرجل شجره بعد ما عدى من على الصراط وكده وغرس له شجره اولى والثانيه الثالثه كانت على باب الجنه فاول ما وقف تحت الشجره ديت سمع صوت نعيم اهل الجنه فصرخ يا رب قال ماذا تريد يا عبدي قال يا رب ادخلني الجنه مش عايز غير كده فقال جل وعلا عبدي ما الذي يصريني منك ايه اللي يرضيك حتى انقطع سؤالك عنه انت عايز ايه بالظبط اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها تحب اديك الدنيا دي كلها بقى وز- وزيها كمان معاها فقال العبد اتستهزئ بي وانت رب العالمين فقال جل وعلا اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر يبقى لو كنت عايز المال لو كنت ادنى اهل الجنه ليك خمسين ملك ملك من ملوك الدنيا لو كنت اخر من يدخل الجنه ليك الدنيا كلها ومثلها معها بس تصبر حياة بسيطة جدا وعمرنا لا يساوي في عمر الزمان شيئا هتعيش قد ايه يا مسكين 60 سنة 70 سنة بتنام 20 سنة مش بتنام 8 ساعات بتنام 20 سنة وبتشتغل على الأقل 30 سنة يبقى 10 سنوات منها سنتين عبادة والباقي كله ما بين صلة الأرحام وأكل وشرب والكلام ده كله فاهم ازاي؟ لكن لو أنك حولت العادات إلى عبادات تلقى الله عز وجل يوم القيامة 60 سنة يكتبوا عبادة 60 سنة تحتسب ان انت بتاكل باكل عشان اتقوى على عباده الله يبقى الاكل عباده تدخل الخلاء اعزك الله بدخل لاتخلى لاقف بين يدي الله سليما معافى يبقى دخولك الخلاء عباده بنام عشان اتقوى بالنوم ده على عباده ربنا النوم يبقى عباده بشتغل عشان اعف زوجتي واولادي عن سؤال الناس يبقى الشغل عباده ت- تحول حياتك كلها ايه الى عباده ده لو عايز المال لو عايز الشهره في ناس غاويه شهره لو عايز الشهره برضه ممكن تشتهر في الدنيا وفي الاخره فاهم ازاي وكل ده يبقى في ميزان حسناتك ازاي شوف ربنا قال ايه كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال ف... وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الى اخر الحديث طب لو ربنا حبك خد بقى ثمره الشهره بقى حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه انا عايزك تحب ده ويسميك باسمك فيحبك جبريل وينادي في ملائكة السماوات السبعة يا ملائكة الرحمن إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبك ملائكة الرحمن جل وعلا ثم يوضع لك القبول في الأرض عايز شهرة تاني اسمع للحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء فإن قام أدي الشهرة فإن قام وصليا كتب عند من؟ عند الله كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في الليلة دي تكتب عند الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عايز الجاه عايز الملك والله ثم والله ثم والله كل واحد فيكم إن شاء الله لو دخل الجنة ربنا يجمعنا في الجنة هتكون ملك هتكون ملك هتلاقي نفسك قاعد في القصر بتاعك والغلمان عاملين بيخدموك الغلام الواحد منهم يعني إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة يا سلام تجد وشه كده أنور وأضوأ وأجمل من الشمس تخيل ده الخادم بتاعك والخدم بتوعك لا ي- لا يحصى عددهم ولا يحصي عددهم إلا الله عز وجل عايز بس فقط فقط عايز تشرب من غير ما تقول له عايز أشرب هو يعلم إن أنت عايز تشرب يقدم لك الأكواب عندك كم نهر تحت رجليك أربع أنهار نهر مية ونهر لبن ونهر عسل ونهر خمر أربع أنهار الأنهار لا تجري في أخدود وإنما تجري على سطح الجنة على سطح إيه؟ أرض الجنة سبحان الله عايز تزور أخوك وحبيبك في الله ملك أقل واحد في الجنة يمشي في ملكه 2000 سنة طب هزوره إزاي ده أركب له إيه ده لا مجرد بس أنا عايز أشوف الحاج فلان تلاقي نفسك عند الحاج فلان طب الحاج فلان ده عنده أنهار خاصة بيه هو وأنا راجل بقى معلش أنا راجل صاحب مزاج ما بشربش غير المية بتاعتي تلاقي الأنهار بتاعتك ماشية وراك يا سلام والغلمان واقفة جاهزة اكواب الخمر والعسل واللبن والماء واقفه كده ها مجرد ما تقص الشط تلاقي الاكواب عند ايه عند الفم عايز تاكل تفاح التفاحه على الشجره تبص لها تنزل لك قطوفها ايه دانيه تنزل لك تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك لقد سخرني الله عز وجل من أجلك يا سلام تلاقي الحور العين لو نظرت في وجهها أربعين سنة لا تملها ولا تملك ترى وجهك في صحن خدها تنظر إلى مخ سوقها من وراء سبعين حلة لو بدا بعض بنانها جزء من صوابعها في الدنيا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر لو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب إيه الجمال ده كله ايه الجمال ولا نكد بقى ها ولا يا ابو محمد نسيت الزيت ولا السكر ولا ولا طلقني النهارده ما فيش الكلام ده بقى هناك هناك بقى النعيم كله بقى هتعيش في نعيم ما يعلمه الا الله ما فيش هناك بقى مشاكل بقى في تعدد الزوجات فاهم ازاي هناك بقى معاك زوجه واثنين وثلاثه وعشره واثنين وسبعين ما فيش مشكله فاهم ازاي ويؤتى الرجل كما جاء عند الطبراني في الكبير باسناد صحيح يؤتى الرجل قوه 100 رجل النبي عليه الصلاه ان رجلا اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع 100 رجل شوف سبحان الله صحة بقى قد ايه عامله ازاي ونعيم بقى نعيم وال وال سبحان الله وعربا أطرابا العروب هي المرأة التي تتفنن في كلام العشق والغزل لزوجها غصبا عنك انت هنا في الدنيا محروم مسكين فاهم ازاي انت راجل ملتزم وزوجتك اخت ملتزمه لو قلت لها والله يا اخت انا بحبك هتقول لك جزاك الله خيرا يعني حتى يعني حتى مش هترد عليك فاهم ازاي فاخت عندها حق ربنا يحفظها لا في الجنه بقى حاجه ثانيه بقى تقول لك يا حبيبي وانت تقول لها يا حبيبتي و... وسبحان الله ونحن خي... نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا له يا سلام تقعد بقى تتغنى لك الحور العين سبحان الله واذا يعني تبسمت الحور العين اضاء ثغرها كل ملكك في الجنه بس بقاها كده نور في الدنيا كلها سبحان الله نعيم ما بعد نعيم هتبقى ملك ملك صحيح يعني وليك بقى يوم العيد عيد الدنيا برضه عيد العيد في الاخره يوم الجمعه يوم الجمعة عيد المؤمن في الدنيا هو إيه؟ يوم الجمعة برضه يوم الجمعة برضه هو يوم المزيد في الجنة يجتمعون تأتيك الملائكة والملائكة مش هتخش عليك أسرك إلا بعد ما تستأذن تخيل يا ولي الله ملك كريم يستأذن معي يا سلام ملك يستأذن علي أنا أنا اللي تعبان سبحان الله يخش الملك ويقول إن ربكم يستزيركم يطلب زيارتكم سبحان الله فحي إلى يوم المزيد كله يطلع على فين على سوق على سوق الشمال او عفوا على مكان المكان اللي لقي الله عز وجل في الجنه يسمى هذا اليوم بيوم المزيد فتهب عليهم ريح ريح الشمال ريح الشمال دي اول ما تيجي كده على وشك طبعا انت هتبقى زي القمر في الجنه تزداد حسنا وجمالا ترجع لزوجتك تقول لك يا ده انت بقيت زي القمر فاهم ازاي والله لو حديث رواه مسلم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا تلاقيها هي كمان برضه مساله عشان ما يبقاش في ايه آه يعني ما يبقاش في اختلاف ما تبقاش انت بتحلو وهي توحش لا هي كمان تحلو سبحان الله يقول بل أنت والله لقد ازددت حسنا وجمالا من بعد يبقى عربا إيه أطرابا أطرابا دي بقى تحل مشكلة كل النساء تعرف النهاردة النساء أكبر مشكلة عندهم إيه موضوع السن تبقى عندها 25 سنة تقول لها عندك كام سنة تقول لك 25 سنة بعد 25 سنة تقول لها عندك كام سنة تقول لك 27 سنة وماشية في 22 ليه هي مش عايزة تكبر خالص في الجنة بقى أهل الجنة يحشرون كلهم في سن واحدة 33 سنة على سن سيدنا عيسى وعلى طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء فاهم ازاي؟ مش هيبقى في مشاكل هناك بقى لا تبقى قصير ولا تبقى واخد بقى ايه راجل ايه طول بعرض ما شاء الله 60 ذراعا في السماء كما جاء في صحيح مسلم فاهم ازاي؟ وتبعث يوم القيامه على جمال لا تتخيله كل الروايات اللي قلتها اللي فات دي صحيحه في روايه بقى وان كنت لم اقف على صحتها ان اهل الجنه يدخلون على طول ادم عليه السلام 60 ذراعا في السماء وعلى جمال يوسف عليه السلام وعلى حكمه زكريا وعلى صبر ايوب وعلى قوه موسى وعلى خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فشوف بقى كل الجمال يجتمع فيك في الجنة تتمتع بقى تبقى ملك هناك في الجنة تتمتع بقى الخدم حولك والحور العين والأنهار واللي أجمل من ده كله بقى يا أخي سبحان الله إن سقف بيتك يبقى عرش الرحمن يا سلام مش النبي قال كده حديث البخاري إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا عشان كده مش عايزك تنسى عنوان المحاضرة المرء مع من أحب اوعى تنسى شوف عايز تحشر مع مين واشتغل بقى واجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com